أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفى أما بعد فنشرع اليوم في مدارسة أسماء الله تعالى الرزاق الرازق الفتاح الرزاق والرازق الرزق في اللغة ما ينتفع به يقال رزق الخلق رزقا ورزقا فالرزق هكذا بفتح الراء هو المصدر رزق لا رزق والرزق بكسر الراء الاسم ويجوز أن يوضع موضع المصدر فأحيانا يعبر عنه عن المصدر إنما المصدر الأساسي رزق رزقا رزق رزقا ويقال رزقا اسم المصدر وليس هو المصدر الحقيقي ويوضع أحيانا موضعه يجمع رزق ورزق على أرزاق والرزاق بطبيعة الحال من أبنية المبالغة لأنه على صيغة فعال آه هذا الاسم اسم الله الرزاق ورد مفردا مرة واحدة في قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقد قرئ الرازق ها هنا هكذا في قراءة ابن محيص وغيره إن الله هو الرازق ذو القوة المتين المسألة تحتاج إلى إيضاح مسألة مهمة في مسألة المصاحف مصاحف القرآن لأنه القراءات المفترض القانون الذي يجمعها أنه يكون الاختلافات الواردة اختلافات إما في بعض الحروف أو في النقط يعني بمعنى أنه يثبت وتبقى مثلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا يبقى الاختلاف في الايه في النقط مالك يوم الدين ملك يوم الدين يبقى الاختلاف هنا رسم المصحف ملك بميم لام كاف وبتوضع العلامة التي تشير إلى المادة أو الألف هكذا طيب هنا الحروف مش هتبقى منطبقة لأن الرازق والتاني الرزاق الألف قبل الزاي أو زي بعدها حينئذ ما يكون مصدر الخلاف هنا يكون الاختلاف في المصاحف فسيدنا عثمان حين كتب ليس المصحف الذي بين يديك هذا هو المصحف الأساس هم اجتمعوا على هذا الرسم لكن كانت ثمة مصاحف يعني وفيها هذه الاختلافات لكن اجتمعوا بعد ذلك على هذا المصحف بهذا الرسم بعد هذا حتى صار إلينا على الوضع الذي نحن فيه الآن لكن كانت هناك بعض مصاحف أخرى عشان لما تيجي المشكلة دي تبقوا فاهمين يبقى إذا كان على نفس الرسم ونفس يبقى ده نفس المصحف في الغالب إن كان في اختلاف في حروف تقديم وتأخير أو غير هذا يبقى تعرف إن هذا من إيه يبقى ان هذا من اختلاف المصاحف طبعا الاختلافات هنا ليست اختلافات جوهرية يعني بمعنى ان كان في كلمات مثلا حذفت لا زي كده يعني تبقى في تبديل تقديم تأخير هكذا إنما زيادات زيادات يعني في كلمات أو آيات أو نحو هذا لا هذا لم يحدث الزيادات الأخرى تجد مثلا إيه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم يقرأ ابن مسعود وهو أب لهم دي ما اسمهاش قراءة دي مش ما كانش كده في المصحف إنما اسمها قراءة تفسيرية يعني هو وهو بيقرأ قرأ وقال وهو أب لهم اسمها قراءة إيه؟ تفسيرية ليست قراءة متواترة إنما القراءات المتواترة لها قانون آخر يجمعها فهمتوا المعنى عشان يبقى خدنا الفايدة دي عشان لما نعرج على مثلها ما تقولوش ان في مشكلة ازاي تبقى هنا الرازق وهناك الرزاق او نحو هذا قلنا ورد هذا الاسم مفردا مرة واحدة وورد بصيغة الجمع خمس مرات منها قول الله تعالى وارزقنا وأنت خير الرازقين في سورة المائدة وقوله تعالى والله خير الرازقين هكذا في سورة الجمعة وورد قول النبي صلى الله عليه وسلم لإثبات هذا الاسم في الحديث أنه قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق يبقى إيه إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق طيب نبدأ بسم الله الرزاق الأول والكلام عليه ثم نعرج بعد ذلك على اسمه تعالى الرازق لبيان الاختلافات الواردة فيه ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين إني أنا الرزاق ذو القوة المتين وورد الحديث الذي مر بنا إن الله هو القابض الباسط ورد في رواية الترمذي والتي صححها الألباني كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق هكذا طيب حقيقة الرزق قلنا ما ينتفع به وهو العطاء المتجدد الذي يأخذه صاحبه في كل تقدير يومي أو سنوي أو عمري فينال ما قسم الله له في التقدير الأزلي والميثاقي إيه بقى؟ الرزق ده ينقسم إلى أقسام عطاء معناه العطاء الذي يتجدد من الله سبحانه وتعالى للعبد على حسب أقدار فمنها تقدير يومي اللي هو منها كانت عائشة رضي الله عنها تقول أعجبت لمن ينام بعد الفجر كيف يرزق إن هذا الوقت هو وقت تقدير الأرزاق اليومية اليومية إن هو النهاردة بيكتب له رزق اليوم فبتقول يبقى نايم إزاي المفروض في الوقت ده يبقى شغال بيدعو الله تعالى يذكر الله تعالى ليصيبه الرزق حتى لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ففي كل يوم تقدير يومي وهناك تقدير سنوي وهناك تقدير عمري أرزاقه التي كتبت له على مدى عمره والرزاق سبحانه وتعالى هو الذي يتولى تنفيذ المقدر في عطاء الرزق المقسوم والذي يخرجه في السماوات والأرض فإخراجه في السماوات يعني أنه مقضي مكتوب وإخراجه في الأرض يعني أنه سينفذ لا محالة يبقى فيه الرزق مكتوب في اللوح المحفوظ ثم بعد ذلك ينزل في السماوات تعرفه الملائكة وتنزل به إلى صاحب الرزق في الأرض إخراجه في الأرض يعني أنه سينفذ لا محالة إذا نزل الأرض يبقى كذلك ولذلك قال الله تعالى في شأن الهدهد الموحد ومخاطبته سليمان ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ الخفي الشيء الخفي المخبوء يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم فالرزق مكتوب في السماء وهو وعد الله وحكمه في القضاء قبل أن يكون واقعا مقدرا في الأرض فالهدهد فاهم القضية دي كويس فاهم أن رزقه مخبأ في السماوات والله يخرجه فيكون من أمره أن ينفذه في الأرض يخرج الخبأ في السماوات والأرض والله جل وعلا لذلك قال وفي السماء رزقكم وما توعدون وقال عن تنفيذ ما قسمه لكل مخلوق وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها فالله يتولى لحظة بلحظة تنفيذ هذا المقسوم في سابق التقدير كل المعاني دي علشان بعد كده نبقى مستشعرين هذا التدرج في قسم الرزق ونبقى بعد كده نشوف ايه هي الأسباب التي تجلب هذا الرزق المحمود للعبد طيب من ثم فالرزاق سبحانه هو الذي يتولى تنفيذ العطاء الذي قدره لأرزاق الخلائق لحظة بلحظة فالله بذلك رزاق لأنه كثير الإنفاق فهو المفيد بالأرزاق رزقا بعد رزق ومبالغة في هذا الإرزاق وهذا الإنفاق ولذلك ليس من أحد يسمى بهذا الاسم إلا الله جل في علاه ولا ينبغي أن يوصف به بشر فلا يقال عن أحد أنه رزاق أبدا لأن هذه صفة استأثر الله سبحانه وتعالى بها لنفسه هكذا كانت كثير كلمات الصالحين يقول له أنت لا ترزقني على الله رزقي إنما أنت أكال إحدى النساء قالت هكذا لزوجها قالت له أنا لا أطلب منك إنما أنت أكال أنت بتجيب لنا الأكل أما الرزاق فهو الله سبحانه وتعالى أما أنت فلست رزاقا أنت أكالا بس عرفت نفسك أنت إيه في الآخر ألا ترى أن الذئب قد جعل الله رزقه في أن يصيد الثعلب فيأكله والثعلب رزقه أن يصيد القنفذ فيأكله والقنفذ رزقه أن يصيد الأفعى فيأكلها والأفعى رزقها أن تصيد الطير فتأكله والطير رزقه في أن يصيد الجراد فيأكله وتتوالى السلسلة في الأرزاق متسلسلة رتبتها هكذا شأنه سبحانه وتعالى تبارك الذي أتقن كل شيء في ملكه وجعل رزق الخلائق عليه وضمن رزقهم وأنه سوف يؤديه لهم كما وعد يقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق لا أريد منهم عطاء إنهم لن يبلغوا نفعي فينفعوني ولن يبلغوا ضري فيضروني الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعاتنا ولا تضره معاصينا أليس كذلك؟ فيقول ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث ابن مسعود أنه قال قالت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله أو لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا لك وأفضل إذا مفهوم هذا الحديث أولا هذا يسمى نوع اعتداء في الدعاء لما تسأل بمثل ذلك الاعتداء في الدعاء هي بتقول إيه اللهم أمتعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما تيجي تدعي الواحد تقول ربنا طول في عمرك ربنا يزود في عمرك هذا أقدار مقسومة هيطول في عمره إزاي تقول له ربنا يبارك في عمرك تفرق كتير ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في العمر يبقى الوقت اللي هو فيه ما شاء الله يبقى في طاعة الله سبحانه وتعالى ويبقى ربنا سبحانه وتعالى يجعله يستغل كل لحظة من لحظات عمره في الصالح له إنما ما يتقولوش طول فهي بتقول اللهم أمتعني بزوج رسول الله فهو هينقضي هذا الأمر لابد أن يموت أحد قبل الآخر أو يموت معا المهم يعني هذه المتعة سوف تقضى فقالت اللهم أمتعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية فقال النبي لقد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة إنما دلها على ما ينفعها في الدعاء فقال هل استعذت الله سبحانه وتعالى فقلت يا اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار أو عذاب في القبر هذا أجدى وأنفع لك ويقول الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وسوف يأتينا هذا في بيان الأسباب الجالبة للرزق في نهاية مدارستنا لهذين الاسمين ابن القيم قال في ذكر اسم الله تعالى الرزاق يقول وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله نوعان رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذا معروفان رزق القلوب العلم والإيمان والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل للمنان والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزان هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان ابن القيم بيقول إن على هذا البيان التقسيم بقى بيقول إيه هو الرزاق وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله نوعان رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذا معروفان إيه بقى بيقولوا إن هم نوعين النوع الأولاني الرزق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا رزق القلوب وهو العلم والإيمان جميل والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال النوع الثاني بقى من الأرزاق الرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل للمنان والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزان هذا يكون من الحلال وهذا كذلك قد يكون من الحرام أن يرزق العبد مالا هذا المال قد يكون من حل أو قد يكون من حرمة فيكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان ما هو مين الذي أجرى عليه هذا الرزق الله سبحانه وتعالى لكن هو بقى هيحاسب على ايه حسب على كسبه من حرام أن الله نهاه عن ذلك ما يجيش بعد كده يقول أصل ربنا رزقني كنت يعني أعمل إيه هي ما كانش عندي سكة تانية هو ربنا فتح لي هذا الباب لا فعلى هذا الاعتبار لا يكون الأمر كذلك فهمنا المعاني دي طيب كلام بقى العلماء على اسم الله الرزاق ودلالاته في حق الله تعالى الرزاق قال ابن جرير هو المتكفل بأقواتهم هو الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين قال الخطابي هو المتكفل بالرزق القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته فليس يختص بذلك مؤمنا دون كافر ولا وليا دون عدو أحد الإخوة يعجبني إيمانه بهذا الاسم يقول ده ربنا بيرزق فلان من الكفار فيبقى مش هيرزقني يرزقني فعنده ايه مهما ضاقت به السبل ويعني قدر عليه شيء من رزقه وضيق عليه في هذا الأمر هو دايما عنده يقين وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى انه هيديله هيعطيه ايه يعني كريم سبحانه وتعالى لو أراد أن يفيض بالخير علينا لكان لو عايز يديك النهاردة مليون جنيه هيبقى في جيدك مليون جنيه والله لما الدنيا كلها تجتمع على أن يضروك أو على ألا ينفعوك وأراد هو ذلك سيكون وما تعرفش جات لك من ايه رزق الله سبحانه وتعالى وهكذا يعني أمثلة كثيرة جدا أعرفها لأناس كانوا فقراء مدقعين وسبحان الله من غير يرزقه الله تعالى من حيث لا يحتسب حقا أحد الإخوة كان حاطط مبلغ زهيد جدا واحد قال له تعالى هتحط مبلغ في بورصة في مجال يعني مشروع يعني حطه ولا هو هنا خالص يعني مثلا حاطط له مثلا السهم جايب له 100 سهم والسهم كان ب 10 جنيه فجايب له ب 1000 جنيه السهم ب 10 مره واحده يضرب يبقى ب 100 جنيه مره واحده يلاقي العمليه تبقى وهكذا بقى ما كانتش بقى كده كانت اكتر من كده بكتير مره واحده بعد ما كان عايش يعني في بيت كده يعني قطن وصاله غلبان ومش لاقي وبيعمل كذا ما شاء الله بقى معاه كذا وكذا وكذا وجات له من حيث لا يحتسب وما كانش حاطط في دماغه خالص ونسيها تماما مره واحده بقت عنده وهكذا بقى اللي تلاقيه يطلع له واحد مش عارف منين يورثه وحاجات كده يعني يعني يرزقه الله سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب قصة ثانية كانت حصلت أخ بيحكي لي بيقول لي أنا كنت أتصدق على واحد معين يعني ففي يوم أنا ببقى أي مجهز له حاجته حاططها في ظرف كده وشايلها فأنا كنت نازل مش حاطط في دماغي بس كنت حاطه في الدولاب بشكل معين وانا نازل خدت كل اللي في في الدولاب كده وحطيته في جيبي وما خدتش بالي وركبت عربيتي ورايح اقضي مشوار في مكان معين لقيت نفسي ماشي الدنيا نطرت طلعت كوبري اكتوبر عشان اروح مشواري بصيت لقيت الكوبري مقفول قفله مفيش حاجه تانية جاي عشان ادخل كده في سكه يمين لقيت نفسي معرفش ليه اتخذت مكان تاني خالص بيقول انا وانا بسوق العربيه قلت في حاجه فبقول المهم جت جه وقت الصلاه فرحت عشان اصلي الدنيا كانت بتمطر اروح للمسجد اللي هو هيبقى في الاتجاه ده ما لاقوهوش الاقي الناس مش عارفين يصلوا اصلي بره جيت اخش ما لقيت ما مش عارف اصلي خالص رحت راكب سيارتي تاني ولقيت نفسي هو فين اللي ممكن ياخر الصلاه شويه المسجد اللي الاخ اللي هو بيتصدق عليه ده بيقول في حياتي ما اديته مبلغ الا يعني يتمنع ويبقى بالحاح شديد فلما رحت قلت يا ده فلان كنت جبت له الظرف يعني فبحط ايدي في جيبي بقيت الظرف لا مش ممكن رحت رايح له بديله خده كل مرة يتمنع فقال له دول مبعوتين لك قال له أنا كنت محتاجهم سبحان الملك يعني فعلا من فوق شوف إن الله هو الرزاق الرزاق يقول الحليمي هو المفيض على عباده ما لم يجعل لأبدانهم قواما إلا به يعني لا يصح إلا به فالصحة رزق مش كده العافية رزق المال رزق هكذا وقال في معنى الرزاق هو الرزاق رزقا بعد رزق والمكثر الموسع على عبيده سبحانه وتعالى قال السعدي الرزق نوعان رزق الله تعالى لعباده نوعان رزق عام وهذا يشمل البر والفاجر والأولين والآخرين وهذا رزق الأبدان ورزق خاص وهذا رزق القلوب خدوا بالكم المعاني علشان بعد كده يبقى حظ المؤمن من الاسم هيبقى ايه ان الكل او ما الرزاق دماغه كلها دلوقتي في الفلوس الرزاق يعني اللي هيديني فلوس الرزاق اللي هيرزقني بالزوجة الرزاق المعاني المادية فقط وأعظم الرزق هو رزق القلب وهو بأن يغذيه الله تعالى بالعلم والإيمان هذا هو الرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم بحسب ما تقتضيه حكمة الله تعالى ورحمته جميل أثر الإيمان بهذا الاسم ودعاء الله تعالى باسمه الرزاق دعاء المسألة ودعاء الثناء أما دعاء الله تعالى بهذا الاسم فقد ورد بالوصف كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى بالرزق فمنها ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت وارزقني إن شئت ليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له فدلنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله تعالى ونوقن بالإجابة ونعزم في المسألة اللهم ارزقنا ومنها ما رواه البخاري أيضا من حديث عمر قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم آمين اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم أن كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا كفافا اديهم على قدهم لا توسع عليهم فيطغوا ولا تقدر عليهم فيضيق عليهم فيجزعوا وإنما أعطهم ما يكفيهم وقنعهم بذلك شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو واحنا مش فاهمين القصص دي خالص احنا فاهمين ان ساعة الرزق الواحد لما يبقى معاه كتير قوي ان هو ده عنوان القوة وعنوان السعادة في الدنيا يعني وليس الأمر كذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم من أحببته فاقدر عليه من الدنيا اللي تحبه ضيق عليه في الدنيا ضيق عليه مش بمعنى ان هو يبقى يعني مخنوق لا يبقى واخد كفافه لانه يصرف عنه بقى ايه تعلق القلب بالدنيا ما هو اصل انت لو معاك النهارده لو تتصور كده صبحت لقيت في جيبك ولا جات لك 10 مليون جنيه هتجيب السياره وهتجيب البيت وهتجيب الزوجه وهتعمل مش عارف ايه وهتسوي ايه وهتفكر وهتبقى بتفكر في الاساس هتصرفهم في ايه صح ما تقوليش بقى ان انت اول ما هيخش جيبك ال 10 مليون ساعتها هتقعد تقول لي ه... اول ما هشوفهم كده هقول لا لا لا لا خالص انا هبني بيهم مسجد وهعمل بيهم مش عارف ايه وايه هتقول انا انا ابقى كويس عشان اعبد ربنا كويس وكمان ما اضيعش من اقوت من عيالي وهعطيهم وهتقعد تتاول صح ساعتها حباه الامر مش هيختلف انما انت مش هتوصل بقى للمقامات العاليه دي الشيخ ابن باز كان ينفق لسه قاريها في ترجمته 68 مليون ريال في السنة نفقة في سبيل الله وكان يقترض في اليوم السابع أو الثامن لأنه كانش يبقى معاه الفلوس حد يديله يعطيهم هكذا 68 مليون ريال في السنة واحد قدرها له نفقات الشيخ بتبقى قد ايه في السنة كانت توصل كده واحدة مشلولة بعتت له تقول له الناس زاهدين فيا محدش عايز يتجوزني فهلا ساعة تاني أبني بيت يبقى عندي شقة فبعت لها 400 ألف ريال الله يرحمه الشيخ ابن باز وراح قال الحسن وراح بعت لها وخلاها امر لهم انها انها يبنى لها وعسى انه حد يعني يتقدم لها ويتزوجها. وفي الحديث كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم صحابته هذا الدعاء إذا أسلم أحدهم كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهذه الدعوات وهذه الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني خمس اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني يبقى جمعت الخير كله له في الدنيا والآخرة أن يغفر له تعالى ويرحمه ويكتب له الهداية هداية التوفيق وكذلك يعافيه في الدنيا سواء كانت هذه المعافاة كما تقدم معنا في الكلام أنه ما دعي الله عز وجل بدعاء أفضل من أن يسأل المعافاة في الدنيا والآخرة وعافني وارزقني جميل هذا الحديث رواه الإمام مسلم طيب الدعاء بهذا الاسم دعاء عبادة يعني أثر هذا الاسم اسم الله تعالى الرزاق على العبد أول شيء يتعلمه العبد أن يتجلى هذا الاسم في حياته بأن يزداد ثقة ويقينا في ربه فلا يتوكل إلا عليه يبقى الدرس الأول التوكل فرزقه سيصله هذا أمر محتوم تلاقوا الناس القدام عندها المعاني دي يعني تلاقيهم بيتكلموا غير الشباب طالعين يعني الفكرة احنا في مجتمع مادي والفلسفة اللي بتحكمه فلسفة مادية فالقضية قضية أسباب ونتائج فكله متعلق وطالع مشرب بالمعنى ده بزيادة انه هو كده هيذاكر ثلاث ساعات اربع ساعات هيجيب جيد هيذاكر ست ساعات هيجيب جيد جدا هيذاكر ثمان ساعات هيجيب امتياز هي قانون هو هيعرف يحقق ده يبقى عارف ما عندوش ان المساله ليست الا ذلك ان هو لو اتشطر شويه في التجاره وعرف اصول الامور تمشي ازاي يبقى هيزداد رزق بالشكل الفلاني انما تلاقي الناس القدام ما عندهمش بقى الكلام ده خالص لا عنده ايه احساس بقضيه الرزق دي قوي وبالذات اللي بيتعامل في التجاره غير الموظفين يعني الموظف في الاخر خالص بيبقى فاهم ان هو ايه جاي له مرتب ثابت فساكت يعني خلاص هيشتغل مش هيشتغل هيعمل مش هيعمل انما التجار بالذات بيبقى فاهم ان هو النهارده ممكن ربنا يوسع عليه طول ما هو مثلا اخذ الاسباب وطول ما هو توكل على ربنا سبحانه وتعالى وتلاقوا بعض الناس اللي كنت اشوفهم لما يجي مثلا يفتح محله ولا يجي يعمل حاجه بيبقى ليه طقوس كده معينه في الاول لازم يعملها وبكده فاهم ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بذلك انه لازم يشغل القران ولازم يعمل كذا ولازم يسمع كذا ليه مجموعه حاجات كده لازم يعملها كده يبقى ان شاء الله ربنا سيرزقه بعض الناس يهتموا جدا باذكار الصباح وكنت اشوفهم مش مش ملتزمين يعني بس يهتم قوي ان هو يعمل كده ويخرج من المسجد واول ما يخرج من المسجد يرفع ايديه ويقعد يقول اللهم اجعل اول هذا النهار صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا معاني تعلموها من رفقة الصالحين او هكذا يبقى ابوه كان بيعمل كده كان بيعمل حاجات معينة فبيها عارف ان الرزق بياتيه بالطريقات دي فاهمين انه لو ما طلعش الزكاة صح سيقدر عليه في رزقه وهيبتلى فلازم يطلع ولازم يطلع صدقات عارف ان هي دي الاسباب الحقيقيه للرزق طبعا المعاني دي غفلنا عنها تماما وصارت الامور ليست كذلك فاول شيء التوكل فيسعى في اتخاذ الاسباب انما يعلم تماما ان الله سبحانه وتعالى اذا اراد له شيئا كان فالعبد الموحد يثق في الرزاق ولا يخاف من ذي العرش إقلال يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من أحب هذا الحديث من حديث ابن مسعود رواه الإمام أحمد صححه الألباني إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من أحب شفتوا بقى الرزق الحقيقي الرزق الخاص هو ده يعني هذا الحديث جمع لنا الأمر كله مش قلنا الرزق نوعين رزق عام ورزق خاص الرزق العام اهو يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب يبقى الذي يتفاخر ان ربنا سبحانه وتعالى يحبه لأنه أعطاه الدنيا لم يفهم شيئا هو تودد إليه بهذه النعم حتى يطيعه ينظر بقى هو النعم دي زادته قربا أم زادته غفلة إن كانت قد زادته غفلة فهذا ليس رزقا محمودا إن كانت قد زادته قربة يبقى انتقل إلى النوع الخاص يبقى هذا وهب يبقى دي الهبة وهبه إياه عشان كده قلنا الرزق يختلف اهو الرزق يختلف عن الهبة بسم الله الوهاب قلنا الهبة تبقى فيها بركة وخير و... ويبقى تظهر آثارها عليه والهبة تختلف في معنى آخر إن الهبة قلنا إيه يعطي بلا عوض ولا غرض إنما الرزق ليس كذلك الرزق لم ينص على أن الله تعالى إذا رزق العبد رزقا معينا أن لا يطالبه في مقابل ذلك بشيء لا يبقى الرزق هيختص الرزق أوسع من هذا الجانب هيشمل ده ويشمل ده إنما الهبة تعطيه وخلاص مش عايز منه حاجة لا تريد منه شيئا والله لا يريد منك بهذا الاعتبار الكلي شيئا إنما يريد مصلحتك بطاعتك له فلا يعطي الإيمان إلا من أحب فعشان كده لو إنك متمثل لصفات المؤمنين إذا كنت من رواد المسجد فاشهدوا له بالإيمان يبقى إذا كان قلبك معلق بالمساجد يبقى خيرا ده دليل على محبة الله لك وهكذا بقى إذا كنت لا تخف الله لومة لائم هذا دليل على محبة الله لك سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون ذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم إذا صفات المؤمنين دي ينبغي أنك تراعيها وتربط بينها وبين معنى المحبة ده كلما ازددت إيمانا كلما دل ذلك على ازدياد محبة الله لك ما نفسكش يحبك لو أحبك انتهت كل مشاكلك في الحياة روى البزار وصححه الألباني من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بلال وعنده صبرة من تمر فقال ما هذا يا بلال شوال تمر بس قال ما هذا يا بلال قال شيء ادخرته لغد ما كانش شوال تمر الشوال شوال يعني حب التمر قد كده يعني شيء ادخرته لغد أو أعد ذلك لأضيافك مش ليه حتى أعد ذلك لأضيافك عشان لما حد يجي لك يجي لك أبقى أقدم له تمر قال أما تخشى أن يفور له بخار في نار جهنم يوم القيامة أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم المعنى ده يكاد يكون مفقود في زمن الثلاجات لا بجد يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتوا عارفين الحديث لما صلى العصر وراح داخل متمعر الوجه وراح داخل بيته وجري ايه ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد يقول اذكار كان يعمل ايه اللي بتاع اه تذكرت بضعة دراهم وبضعة اشياء في البيت كنت سبتها فقمت اتصدق بها ايه ده مش موجود ده مش موجود معدوم المعنى يكاد يكون معدوما انه الكل بيتعامل بطريقه ثانيه خالص ده بص بيقول له ايه شيئا ادخرته لغد يعني هجيب بس حاجه لبكره زي ما احنا بنعمل بشكل عام نجيب حاجات الشهر بشكل عام تجيب خضار الشهر ولا لحمه الشهر ولا كده يعني وتقول بدل ما كل شويه رايحين داخلين خارجين يعني اه قال شيء ادخرته لغد او اعد ذلك لاضيافك قال اما تخشى أن يفور له بخار في نار جهنم يوم القيامة أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال أحد مشايخنا يقول والله أنا السبب الأساسي أن ربنا سبحانه وتعالى وسع علي في الرزق في أن عمري ما ادخرت ما بشيلش بيجي جالي مال كثير يلا نجيب حتة أرض ونبنيها جالي كذا طب نجيب سيارة جالي كذا طب نحطهم في مشروع إنما ما حطيتهمش ما حطيتهمش وبدات اقول ايه اهو دول ايه رصدته للزمن شيئا ادخرته لغد ما, ما عملتش كده فكان ربنا سبحانه وتعالى انفق انفق عليك فكنت كل ما انفقه يعطيني سيدنا عبد الرحمن بن عوف في بعض الاثار اخبرته عائشه رضي الله عنها انه يدخل الجنه حبوا قال لما يا ام عملت ايه يعني قالت انت اخر العشره دخولا تدخلها حبوا قالت اما تدري اتكلم انت يعني انت شايف الفلوس قد ايه علينا سيدنا عبد الرحمن ده اكثر الناس نفقه على امهات المؤمنين وكانت عائشه تدعو له ليل نهار قال وما اصنع ان كنت انفقه في النهار فياتيني بالليل فأنفقه بالليل فيأتيني بالنهار ماذا أصنع هو مبارك عبد الرحمن مو- هكذا زي ما بيقولوا التراب في إيديه يبقى ذهب يعني فسبحان الله بس الشاهد في الكلام إيه بقى أنفقه يجي ينفقه تيجي له الصفقة اللي بعديها على طول لا واحد تاني يروح واخد حاجته بزيادة فيزيد المال فسبحان الملك الشاهد هنا المعنى ده ما ما تحطلهاش بلاش الكلام بتاع أهل الدنيا والحريصين كل الحرص على الدنيا في المعاني دي أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلال تصدق بصدقة وأنت مش عارف يمكن ربنا سبحانه وتعالى يدبر لك إيه ويوسع عليك في الرزق بأنهي شكل هي كده إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الحديث كده في الحديث القدسي عن رب العزة إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ما ادكش فلوس عشان خاطر تتبغضب بيها اداك فلوس علشان تصرفها في هذا تطيع ربنا سبحانه وتعالى بهذه الطاعة العظيمة لأن المال سبب للطغيان الرزق قد يكون سببا لذلك مش كده إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى يطغى بقى ليه استغنى ربنا في سورة الليل لما ذكر الأمر ذكر الاستغناء ده في معنى البخل وأما من بخل واستغنى إمتى هتستغنى عن ربنا بقى خلاص بخل بالمال الفلوس بقت حبيبة إلى نفسه ما أقدرش يحصل له سكتة قلبية لو الرصيد قل ده الدنيا ده أنا تعبت وشقى عمري عشر سنين بجمع فيهم عقبال ما يبقوا كده فلو سمع إن مثلا حاجة تحصل له كده ولا كده خلاص فربط الله سبحانه وتعالى بمعنى البخل بمعنى الاستغناء وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى هيبتلى هيبتلى لا محالة إذا أول درس نستفيده من اسم الله تعالى الرزاق هو التوكل على الله تعالى ألا ترى الطير لا تملك خزائن لقوتها ولا عندها ثلاجات ولا عندها حاجة ولا عندها أي شيء لكن تغدو خماصا وتعود بطن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا وقد وكل الله ملكين ينزلان من السماء أحدهما يدعو لكل منفق والآخر يدعو لكل ممسك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا وهكذا يبقى هذا هو الدرس الأول الذي ينبغي أن نفقهه في مدارسة هذا الاسم والذي وحد الله تعالى في اسم الله الرزاق على يقين أن كل ما يناله من الخير والعطاء فهو رزقه من رب السماء وأن الله قد قسمه فيما سبق به القضاء وأن ما ناله من الأحكام سيصله لا محالة وما قسم له في المكتوب أزلا لن يكون لغيره فالله جل في علاه متصف بالقدرة والحكمة فهو القدير الحكيم وفي المقابل لا يجعل الأشياء والأسباب حاكمة أو ضارة فيشرك في توحيد الله يبقى ما يتعلقش بالإيه؟ بالأسباب لأنه لو تعلق بالأسباب يبقى نافى معنى التوحيد يبقى ما أثبتش أن ربنا هو الرزاق لو تعلق بالأسباب يقول الله تعالى عن جميع من سواه إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وقد أخبر الله أن الرزاق كما أنه الخالق المحيي المميت فقرن بين هذه الأربع في موضع واحد مع ترتيب الحكمة والقدرة فقال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ولاحظوا أن صفة الرزق هذه من صفات الربوبية احنا قلنا صفات الربوبية خمسة هنا ذكر منها أربعة وفي سورة يونس ذكرها الخمس الله الذي خلقكم صفة الايه الخلق وصفة الرزق ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم صفة الإحياء صفة الإماتة في سورة يونس زاد عليها ليه صفة الملك يبقى احنا كده تدارسنا حتى الآن احنا خدنا اسم الله الخالق الخلاق وخدنا ادي اسم الرازق والرزاق وأخذنا اسم الله تعالى المالك الملك المليك فكل هذه المعاني كأننا بذلك قد استوفينا الكلام على صفات الربوبية ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بذلك أنه كما أنه هو الخالق المحيي المميت فكذلك هو وحده الرزاق يعني عشان بس المعنى إيه المعنى هنا عقلا مفهوم وثابت إنما في الرزق المسألة ممكن تلتبس على بعض الناس يظن أن فلان بإيده رزقه أنه المدير اللي فوقيه هو في إيده رزقه بمعنى أنه هو لو النهاردة اداله علاوة هيبقى كده فعشان كده يتودد إليه ويتقرب إليه ويبتدي يعمل يقع في المخالفات علشان خاطر يكسب وده وبالتالي يترقى ففاهم ان الرزق في بيد مين بيد المدير وهكذا بقى كل من فوقه من يعلوه يظن أن ذلك بيده والله سبحانه وتعالى هو المتكفل بذلك وحده فربنا جمع في صفة الرزق مع الصفات التانية اللي محدش يقدر ينازعه فيها صفة الخلق مين خلق محدش يقدر يقول إلا الله وكذلك الإحياء والإماتة من بيده ذلك هو الله وكذلك الرزق مفهوم؟ اسم الله تعالى الرازق والرزاق والاختلاف بينهما كده يبقى احنا ايه الفرق ليه سمى الله تعالى باسمين ليه ما يبقاش اسم واحد خلاص الرزاق ما هو مفهوم احنا خدنا قبل كده كذا مرة المعنى ده مرة علينا لما المالك والملك والمليك قلنا لما بتبقى صيغة المبالغة بتفيد التكثير مش كده وانما لما بتيجي اسم الفاعل هكذا وحده ايه الفرق ما بينهما يقول الرازق سبحانه هو الذي يرزق الخلائق أجمعين وهو الذي قدر أجزاقهم قبل خلق العالمين وبهذا يشترك وهو الذي تكفل باستكمالها ولو بعد حين فلن تموت نفس إلا باستكمال رزقها يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ينبغي أن يكتب بمداد الذهب إنه ضابط لكل الأمور الخاصة بالتوكل واليقين بالله سبحانه وتعالى ونحتاجه كثيرا ونردده كثيرا في الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم في لفظ آخر من حديث أبي أمامة هذا من حديث جابر رواه ابن ماجة وصححه الألباني في لفظ آخر عند أبي أمامة في مسند الشهاب من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته فيسد عليك بقى حاجات كتير قوي شبهات كثيرة جدا هنا ما هي بقى اللي ما بتتحجبش مش متحجبة ليه علشان خاطر عايزة تتجوز طيب إن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته وهكذا ناس كتير مش عايزة تلت... بيكون سبب مانع بالنسبة لها انه مش عايز يلتزم خايف انه لو التزم مش عارف يشتغل الشغلانة الفلانية انه دنيا سجن المؤمن وجنة الكافر على ان هذا المعنى ليس صحيحا بهذا الاعتبار دخل الشافعي السوق فدخل في موكب وكان رجل نصراني يعمل في خياطة الأحذية وإصلاحها فأوقفه وقال يا شافعي تخبرون عن نبيكم أنه قال إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فكيف هذا انظر أين أنت وأين أنا فأطرق الشافعي وقال له لو علمت ما أعده الله لك من النار لكان ما أنت فيه جنة ولو علمت ما كتبه الله لي من الجنة لعلمت أني في سجن صحيح وعلى هذا الاعتبار هي سجن المؤمن وجنة الكافر سجن بالنسبة له لأنها تمنعه عن ربه الذي يشتاق إليه فهي سجن بهذا الاعتبار وهي جنة على الكافر أنه يعيش بقى فيها الفساد ويتنطط فيها حبتين قبل ما يشوفوا اللي هيشوفه قال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض فالرازق اسم يدل على وصف الرزق المقارن للخلق في التقدير الأزلي والميثاقي كما تقدم فالرزق وصف عام يتعلق بعموم الكون في عالم الملك والملكوت يقول لا شك أن الفرق بين الاسمين بين اسم الله تعالى الرزاق وبين اسم الله تعالى الرازق سيكون في هذا المعنى إذا الرزق العام المطلق هذا يليق باسمه الرازق وكذلك الرزق الخاص لكن الفرق بينهما الفرق بينهما في التكثير فهو يرزق رزقا بعد رزق أما الرازق فتستشعر منها ثبوت هذه الصفة عنه سبحانه وتعالى لما تيجي تقول إيه هذا قائم بما أمر به قائم بما أمر به اسم الفاعل كده دلالته على أنه الصفة دي ثابتة بالنسبة إليه دايما الاسم بيبقى فيه الدلالة دي بخلاف الفعل الفعل فيه نوع حركة يرزق تبقى تحس ان ايه انه دلوقتي كده الرزق نازل حال انما الاسم فيه نوع من الثبوت فهو الرازق سبحانه وتعالى بهذا الاعتبار الرزاق تبقى فيها ايه تكثير لهذه الصفة بالنسبة له سبحانه وتعالى إذا أثبتنا اسم الله تعالى الرزاق سنحتاج إلى أن نتدارس بعض الأسباب التي تكون جالبة للرزق عشان يبقى حظ المؤمن من هذا الاسم نقول شوية حاجات كده هي أسباب الرزق الحلال إن شاء الله تعالى أول شيء مفاتيح الرزق أول شيء الاستغفار والتوبة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الأمر الثاني التبكير في طلب الرزق يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها وقت البكور ده اللي احنا قلنا اللي هو وقت ما بعد الفجر وقت الضحى يبقى التبكير في طلب الرزق سبب لفتح الرزق عليه إن شاء الله تعالى الأمر الثالث التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الأمر الرابع اجتناب المعاصي اجتناب المعاصي إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه قال الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الآية تحمل تودد عجيب شوف هي فيها ليذيقهم بعض الذي عملوا ثم يقول لعلهم يرجعون يمكن يجوا الأمر الخامس التوكل قال الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولسه مر علينا حادث الطير يبقى التوكل الأمر له السادس التفرغ للعبادة عكس ما يقوله الناس والدليل عليه قول الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا اللفظ كده في الحاكم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا الحديث ما يعديش يعني أنا لا أستطيع أن أتجاوزه يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا نسأل الله تعالى أن يقربنا إليه اللهم إنا نسألك قربك ونسألك لذة قربك اللهم لا تمنعنا منك ولا تحرمنا من لذة القرب بين يديك اللهم قربنا إليك اللهم قربنا إليك اللهم فرغنا لطاعتك وعبادتك اللهم فرغنا لطاعتك وعبادتك اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا الأمر السابع المتابعة بين الحج والعمرة فإنها سبب للرزق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة الأمر الثامن كثرة الإنفاق في سبيل الله قال الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين أنفق أنفق عليك الأمر التاسع التفرغ الإنفاق على من تفرغ لطلب العلم الشرعي النفقة على طلبة العلم سبب للرزق حديث أنه كان ثمة أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشكى المحترف أخاه إلى النبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به فالقصة بقى اللي هو قال له أخوك أعبد منك ليست ثابتة قال له ان هو قاعد ما بيش ما بيعملش قاعد متفرغ لطلب العلم قاعد معاك يطلب العلم بين ايديك وما بيخرجش يشتغل ما بيخرجش يعمل ويسوي كذا فقال له دعه فلعلك ترزق به يعني كونه ان هو قاعد انا دلوقتي انا قاعد انا اللي شغال وهو ما بيعملش قال له احتسب احتسب بعمله يكون في ميزانك ويكون سبب ان شاء الله توسعة الرزق عليك القصة هنا بقى ايه تحتاج الى تعليق مهم هو معنى كده خلاص كل الكل يقعد يطلب العلم الشرعي ويسيب مجاله لا لا كل ميسر لما خلق له فطالب العلم ما نأمروش ما نأمروش ان هو لا اخرج لل- للعمل الميداني الحياة ويتوحل في وسط اوحال الدنيا و- وما يلاقيش كتير بيحصل لهم كده ولا بينفع في دنيا ولا بينفع بعد كده في اخره ما ينفعش هو ربنا سبحانه وتعالى قدر له ان يكون طالبا للعلم الشرعي او طالب في اي مكان في مجال معين ده تلاقيه قاعد في بيته ما يحبش يخرج ما بيحبش يختلط بالناس آه، هو كده في واحد تاني ما يقدرش يقول لك انا لو قعدت يوم في البيت يبقى تبقى مشكله يعني ده انا اتخنق ده انا يجي لي مش عارفه ايه لازم اشوف الشارع ربنا خلقه لكي يكون في مجال اخر يدعو اهو ده يطلع داعيه ما ينفعش يقعد يعني لازم يتحرك بين الناس ويبقى في وسطهم وي- ويجادلهم ويكلمهم ويتلطف معاهم ولسانه حلو معاهم كده ده يطلع شغلته هنا فلازم يشتغل في مجاله في واحد انتوا لو دلوقتي قلت لك اقعد لغايه الظهر اقعد من الان الى الظهر وتقعد ايه تشتغل ما تقدرش تيجي تقول يعني ما اعرفش اقعد لي 3 4 ساعات كده وامسك مصحف واجيب 10 اجزاء في كذا مش بتاعتي هو في واحد بقى كده دي شغلته شغلته ان هو يبقى يعمل القصه دي فكل ميسر لما خلق له الكل يؤمر باحكام عامه وبعد كده المجال اللي هو ينفع يتخصص فيه هو ده نأمره ان هو يركز عليه فلاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش للتاني ما هي برضه هو اخوه ثانيه ما قالش للراجل اللي قاعد مطحون في الدنيا ده ما قالوش يا ابني ما تيجي تقعد جنب اخوك قال له لعلك ترزق به يعني ما نهاه يعني اقره على كونه يخرج في طلب الدنيا ويصنع وعمر رضي الله عنه ما كان يت- يتناوب هو والأنصاري يتناوب معهم في طلب العلم مش كده كان يطلع ده يوم وده يوم وسيدنا عمر زاهد يعني في في طلب العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ارزاق لازم كل واحد ي- يقوم بواجباته عارف ان هو دلوقتي عليه مسؤوليه كونه رجل بيت عليه مسؤوليه زوجه عليه مسؤوليه اولاد لازم يسعى في الارض بشكل معين ويطلب الرزق بهذا ال- الوجه فخلاص وربنا سبحانه وتعالى هيأ له الأمر بك- بهذه الطريقة وربنا يقدر لعمر أن يكون كذلك يعني عمر وما أدراك بل حتة جميلة أوي يقولها ابن القيم في فوائد النكاح إنه لما راجع سيدنا شعيب في- سيدنا موسى في الأمر قال له قد إيه بقى جعل مهر ابنته قد إيه ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك يقول علشان يتجوز يخليه وده نبي يعني أعبد خلق الله في الأرض في زمانه وأعلم أهل الأرض في زمانه على الوجه ده ال- كما كان أو الوجه الظاهر يعني المفترض أن هو ده صفوة خلق الله في هذا الزمان صح؟ فده بقى يتفرغ ده بقى يقعد وما يعملش حاجة ده ده يبقى قايم بس بدور النبوة ولا يشغله 8 سنين عنده وكمان يخليهم 10 10 سنين شغل عشان يدفع مهر يدفع مهر واحدة يعني بال- بموازين البشر دلوقتي كده كتير قوي صح ابن القيم بيقول ان ده من مزايا الزواج و- والدلالة على انه عبادة عظيمة جدا انه اخذ من عمر نبي الله موسى عشر سنوات عشان يظفر به فلو واحد قاعد النهاردة بي- بيكابد الأمرين علشان يعرف يتجوز آه، يبقى له في سيدنا موسى قدوة وأسوة حسنة يعني. الشاهد انه يبقى كده يعني ليست دعوة احنا دايما عندنا غلو دائم في ضبط هذه الامور هو يا مع يا ضد يا كده يا كده يا هيشتغل في الدنيا ويطحن فيها ويقول خلاص هي الدنيا وانا احنا عز المسلمين النهارده هيكون من هذا المقام ان هم يدخلوا في غمار ميادين الدنيا وانه النهارده مش شرط ان هو يتعلم العلم ده وان هو يعمل ده او كذا وكذا وكذا احنا مش محتاجين عباد ومش محتاجين علماء احنا محتاجين النهارده ناس تبقى في الدنيا ليهم قدم السبق وليهم العز وهم دول اللي يرفعوا الرايه و و و. ده موجود وده موجود وده موجود وده محتاجينه وده محتاجينه وده محتاجينه احنا محتاجين ناس بالشكل ده فعلا محتاجين المهندس المسلم ومحتاجين الطبيب المسلم ومحتاجين القائد المسلم في الحتة الفلانية يبقى فعلا كده ومحتاجين العالم والمربي والعابد كل واحد يبقى المفترض ان احنا نخاطب الناس كلها ونخطب الدعوة يشمل الناس دي جميعا وهو في نفسه يشوف ربنا سبحانه وتعالى يسر ليه ايه وتحاول انت تاخد بايدين كده تقول له انت انت ما دخلتش المجال اللي انت دخلت فيه ده في حياتك دخلت الكلية دي كده عبث ولا انت طلعت ابن فلان عبث ولا شيء اكيد ده الحكمة فالنهاردة ربنا سبحانه وتعالى يسر ليك بعض الامور وسكتك واضحة في حاجة ما تبصش بقى في حتة تانية ما تجيش تقول لي لا انا هطلب العلم وانت ما ينفعش يعني انت ما تنفعش تقعد على كتاب تقدر تتعلم كلمتين كده وتاخد لك تسمع لك محاضره تعمل كذا تعمل كذا انما انت مش بتاع تقعد كل يوم بقى تحفظ وتعمل وتسوي وتقعد تكابد الليل والنهار دي مش بتاعتك انت ليك مجال تاني ومش بتاعتك ان انت القوام الصوام انت تقيم الليل بس انت تعرف تقيم الليل نص ساعه قبل الفجر لكن ما تعرفش تقيم الليل من ثلث الليل كله تقعد تصلي كل يوم اربع ساعات كل يوم ده وردك الاساسي ما تعرفش ان انت تختم القران كل ثلاث مش بتاعتك ما تعرفش تذكر ربنا سبحانه وتعالى زي سيدنا أبو هريرة وخالد بن معدان والأسماء الكبيرة ده أربعين ألف مرة وده 12 ألف مرة واللي 100 ألف مرة مش بتاعتك بس أنت بتاعتك فين بقى الشاطر اللي بيوصل لدي الناجح في حياته هو اللي هيعرف هو فين أنا سكتي هنا وبنجح هنا عارفها كويس وربنا خلاني عشان أقيم ده وواقف عليها وواقف على الثار ومش ببص يعني ايه هي احنا احنا عندنا الرايجه يعني يعني الناس دلوقتي ايه الناس كلها واحد مثلا طلع اشتهر في الدعوه في مجال معين كل الناس عايزه تطلع زيه لا واحد النهارده لا يعني اكثر علما وبتاع كل الناس عايزه تبقى زيه كده في الدنيا واحد فتح محل نجح في مجال معين ثلاث اربع محلات اتفتحت قفلت وفتحت نفس المجال كله بقى عايز زي ده هو كده يعني كله بيبص الناحيه الثانيه وهو بقى ما يعرفش هو فين وهينفع في ايه ولا القصه دي لا خلاص اللي بينجح كما يقولون عادات السادات سادات العادات عادات السادات مين النهاردة السادة مين النهاردة المشهور فلان فلو المشهور النهاردة ده بشكل عام عند الناس الممثل فلان طلع وبقى هو أشهر واحد الشباب كله يقلد التصريحة بتاعته والشكل بتاعه ويعمل كذا عادات السادات عكسوا لا اللي طلع بقى بيعمل مش عارف ايه يعني مثلا واحد في الاول خالص كان بيفرج على الاغاني بتاعت مش عارف مين ومين ومين سابه بص شويه دلوقتي مثلا ايه سامي يوسف بدا يبقى يبقى زي في ساعه بعد شويه مشاري راشد يبقى مشاري إيه كده يعني انتوا فاهمين الشباب هي نفس الفكره اللي ينجح كله بيقلد دي مصيبه سودة انه مش عارف هو ايه هو ينفع في ايه من انت ده السؤال الاول اللي لازم تعرفه في حياتك علشان تقدر تمضي في هذا الامر الانفاق على من تفرغ لطلب العلم الشرعي الامر الكام بقى العاشر صلة الرحم سبب لسعة الرزق من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه حادي عشر إكرام الضعفاء والإحسان إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم رأى سعد أن له فضلا عن من دونه حس أنه هو إيه اللي خير على حد يعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم دي برضو كلام الناس القدام ان هو يقعد يبقى فاهم المعنى ده كده فاهم ان الغلابه دول يقول لك عشان الرزق يربط ما بين ده وبين ده على طول هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم الامر الاخير الثاني عشر الهجره في سبيل الله دلوقتي يسيب المكان اللي هو ما عندوش فيه ساعة في الرزق لكن بضوابط طبعا الهجرة يعني زي ما بيعمل بعض الناس يهاجر ويسيب مراته هنا أربع سنين وخمس سنين وبعد كده تحصل بقى الموبقات والفواحش وفي الآخر خالص هو لسه بيجيب الأول جاب البيت وبعد كده جاب السيارة وبعد كده بيجهز العيال وبقى له 15 سنة لسه بيجيب وسايب مراته هنا ده أمثلة كتيرة جدا وابتلاءات شديدة احنا بتجيلنا بقى فتاوى بالشكل ده تعمل ايه أنا جوزي بقى له سنة غايب عني وأنا مش عارفة أعمل ايه وبيقول لي علشان خاطر أنا لو رجعت لازم نقف على حيلنا شوية وأفتح مشروع كبير هنا بس أنا أنا محتاجة جوزي أنا خايفة على نفسي من الفتنة أعمل ايه أقول له ايه مش عايز يرجع وافتح بقى في الموضوع ده قال الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت وقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم